على الوحي الأمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله بر القائل الشيخ عثمان سليمان مراد في متنه الماتع المسمى بالسلسبيل الشافي تجويدك القرآن حتم لازم إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحنا وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري وجوز القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا خليلي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات والآن مع الفقرة الأولى من فقرات هذا البرنامج باب التجويد وجاء في الحديث أن الماهرة بعلمه مع الكرام الباررة وجاء عن نبينا الأواه حمالة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع والآن مع فقرة أحكام التجويد ما زال الحديث موصولا مع درسنا المسمى بأركان القراءة الصحيحة وتناولت معكم في الحلقة السابقة الحديث عن الركن الأول تحت عنوان اتصال سند القراءة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجئت إليكم بالأدلة على الحديث عن معنى الإسناد وعن معنى التواتر اليوم بإذن الله تعالى سأتحدث معكم عن الركن الثاني من أركان القراءة الصحيحة وهو موافقة القراءة لقواعد اللغة العربية تعالوا سويا نبدأ كما تعودنا بطرح سؤال القرآن الكريم نزل بلغة العرب كتاب الله إن كتاب الله عز وجل أنزل من فوق سبع سماوات باللغة العربية قال تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولذلك بدأت مستهلا عن الحديث عن هذا الركن بطرحي لسؤال إن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب إن القرآن الكريم أنزل بلغة العرب أي اللغة العربية قال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا هو الشاهد بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين ولذلك بعد الحديث ب أن القرآن أنزل بلغة العرب أنزل باللغة العربية يوافق لهجات العرب وجئت إليكم بدليل من كتاب الله عز وجل بلسان عربي مبين في سورة الشعراء بلسان عربي مبين أتحدث معكم عن الشق الآخر القرآن الكريم إذا كان أنزل من فوق سبع سماوات موافقا للهجات العرب فلا شك أن لهجات العرب مختلفة لهجات العرب مختلفة لغة قريش لغة كنانة لغة قيس لغة تميم لغ- لغات قبائل منهم من كان يستطيع أن يحقق الهمز يؤمنون منهم من لا يستطيع أن يحقق الهمز يقول يؤمنون لهجات يعني وضربت إليكم مثالا من قبل وأنا أتحدث عن ورش عن نافع قلت ونحن في مصر مثلا نجد مثلا بعض اللهجات يتميز بها يتميز بها أهل الصعيد أهل صعيد مصر ولهجات مثل- مثلا يتميز بها أهل مثلا المحافظات الأخرى ولذلك هل لهجات محافظات مصر تجمعها لهجة واحدة أم تختلف يعني سبحان ربي في بعض لهجات بعض القبائل يميل يميل ومنهم مثلا لا يستطيع أن يميل الإمالة موسى موسى لهجات فإذا كنت أتحدث في زماننا هذا عن بلد واحد وهو مصر وهي مصر فحديثي عن مصر عن محافظاتها مثلا اللهجات تختلف فما بالكم بالعالم الإسلامي أجمع فما بالكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزلت إليه الرسالة عامة ولذلك عندما نزل القرآن بلغة العرب أنزل ليوافق جميع اللهجات فإذا أنزل باللغة العربية فاللغة العربية لها لهجات ولها قبائل ومن هنا أيضا اشتقت القراءات يعني انظروا معي أنا أريد أن أصل بكم لمعادلة عايز عايز أصل بكم إلى شاهد معين إن القرآن نزل بلغة العرب طب ما اللغة العربية لها لهجات يؤمنون يؤمنون موسى موسى الإدغام قد ضل قد ضل يعني إذا لهجات منهم من يدغم منهم من يظهر منهم من يفتح منهم من يميل منهم من يحقق الهمز منهم من يبدل الهمز ومن هنا نشأت القراءات ولذلك أقول لكم أنزل القرآن الكريم بعدة قراءات كرواية ورش ورواية حفص إلى آخره لو شهدنا سويا أنزل القرآن الكريم بعدة قراءات كرواية ورش ورواية حفص كما نلاحظ الآن على الشاشة بعدة قراءات كقراءة كرواية ورش ورواية حفص إلى آخره من الروايات ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه وفي حقيقة الأمر أريد أن أبين لكم مسألة في هذا الحديث كثير من إخواننا اللي ما بيدرسش قراءات ولا يعرف لا يعرف شيئا عن القراءات يأخذ العدد من هذا الحديث على ظاهره للأسف الشديد يقول النبي عليه الصلاة والسلام نص على سبع فقط يبقى القراءات الصحيحة اللي هنقرا بيها ونتعبد بها في الصلاة هم قراءات سبع ما تقولولناش عشرة ولا 14 ولا الكلام اللي انتوا بتقولوه انا بتكلم على لهجات بعض ناس انا بنقل لكم اللي بيتقال جبت منين الكلام ده يقول لك ان هذا القرآن حديث النبي ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف اهو سبعة انتوا بقى عمالين تألفوا وتقولوا عشرة يا أخي الكريم هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إن هذا القرآن أنزل على سبعة قراءات أو على سبع قراءات ولا قال سبعة أحرف ما هو اللفظ مهم الشرع لفظ سبحان ربي ممكن من لفظة لفظة تتخي- تت- يتغير الإفتاء في المسألة من أو من رأي لرأي حرف واحد يغير ولذلك اما تنظر يا ريت نشوف الدليل تاني يجيبوا لنا الحديث ان هذا القران انزل على سبعه احرف شايفين الكلام سبعه احرف هو النبي قال على سبعه احرف ولا قال على سبع قراءات الكلام واضح قال على سبعة أحرف طب انت عايز تقول ايه عايز اقول ان افضل ما وضع في تفسير هذا الحديث في معنى الاحرف السبع يعني ايه احرف سبعة هل الاحرف السبعة يعني سبع قراءات لا يا اخي احرف سبعة يعني لهجات الحرف هنا يراد به اللهجة اللهجة في فرق ما بين القراءات وفي فرق بين اللهجات ولذلك أفضل ما وضع في تفسير معنى الأحرف السبع من أجمل ما قرأت لأبي الفخر الرازي قال لك معنى الأحرف السبعة إنها أوجه التقديم والتأخير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث إلى آخره شرح كلام طويل اللي يحب يرجع له لأبي الفخر الرازي بيسوق بالأدلة كلام يجي يقول لك تقديم وتأخير وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا على قراءة أخرى كلام ما بيتكلمش كلاما لما يجيب دليل عليه من القرآن توافق قراءة عشان كده من أفضل ما قرأت لأبي الفخر الرازي في معنى الأحرف السبعة مش ده موضوعنا موضوعنا بس عايز أبين لكم حاجة واحدة مش معنى العدد اللي ذكر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ هذا العدد على ظاهره وتيجي تقول لك أنا أستاذ في قراءة العشر انا بدرس القراءات العشر اقول لك لا هم سبعه بس لا هم عشر ومتصلة السند بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصح التعبد بها في الصلاة وفي خارجها عشان نبقى كده قفلنا المسألة طيب تعالوا بقى بعد ما عرفنا ان القرآن انزل بلغة العرب وعرفنا كمان ان القرآن نزل بعدة قراءات السؤال بقى دلوقتي الدور على السؤال اللي هنشوفه دلوقتي هل يجوز أن يقرأ القرآن بقراءة أو رواية على غير لغة العرب يعني هو أنا ينفع أقرأ أجيب رواية لا توافق لغة العرب على غير لغة العرب يقرأ القرآن بقراءة أو رواية على غير لغة العرب يعني لو قلت لك تعالى اقرأ برواية فلان ولقيت رواية فلان دي تخالف قواعد اللغة العربية بتهدمها هدم ما فيهاش موافقة للغة العربية خالص من أساسه لا تمط بالصلة اللغة العربية ينفع أظن الأمر البديهي لأي حد هيرد يقول لك ما ينفعش قرآن كريم يعني أعراب اللغة العربية يجي واحد يقول لك ايه برضه في جزئية ولذلك قال لك الإجابة بالطبع لا يجوز بس هنا بقى في مسألة صغيرة بس أنا مش بتدخل في إفتاء ولا مسائل فقه بس عايز أسأل سؤال ممكن واحد دلوقتي يسمعني يقول لي إيه يا عم الشيخ ما هو المصحف مترجم يا عم الشيخ ما هو المصاحف مترجمة هو أنت عمال تقول لنا القرآن أنزل بلغة العرب ونقرأ القرآن باللغة العربية وانت بنشوف المصاحف مترجم بالألمانية والفرنسية والإنجليزية و و و و و والأرد و و إلى آخره اللغات دي كلها واللي يروح الحرم يلاقي مصاحف أرد و و إلى آخره يا أخي الكريم إن أنت مش شايفه مترجم ده معاني القرآن تفسيره معانيه لكن يوم ما تيجي تقرأ قرآن تقرأ باللغة العربية كلام واضح مفيش اتنين يختلفوا عليه لما تقرا معاني القران اقرا بلغتك لحد ما تتعلم مش هتفضل سجيه عندك لحد ما تتعلم اللغه العربيه لكن لما تيجي تقرا القران تيجي تقرا القران تقرا باللغه العربيه واثبت دليل طلابنا في البعوث الاسلامي في الازهر الشريف الطلاب الاجانب تجد سبحان الله بيتكلم مع صديقه بلغه اجنبيه لكن يوم ما يجي يقرا المصحف وكأنه مولود في قبيلة عربية وعندكم أدلة تقدروا تخشوا تشوفوا تلاوات لناس أجانب يجي يقرأ القرآن لما يجي يكلمك بينك وبينه تكلمه لسانه سبحان الله لغته ما تفهم ممكن ما تفهمش منه كلام لكن لما يجي يقرأ القرآن تفهم حروف تفهم حروف ولذلك لما تيجي حد يرد عليك في شبهة زي كده يقول لك ما القرآن مترجم لا يا حبيبي القرآن مش مترجم معاني القرآن هي اللي مترجمة لكن يوم ما تيجي تقرأ الآيات نفسها هتتعبد في الصلاة وصلي هأصلي بالإنجليزي لا وصلت ولذلك استنتاج إذا يلزم لصحة القراءة موافقة القراءة أو الرواية لقواعد اللغة العربية أدي الركن الثاني يبقى احنا عرفنا ان ما ينفعش اقرا قران بغير لغه العرب لازم يوافق قواعد اللغه العربيه بلسان عربي مبين يبقى يلزم لصحه القراءه لما اقول دي قراءه صحيحه او روايه صحيحه انها توافق قواعد اللغه العربيه طيب يعني ايه قواعد لغه عربيه اول ما تسمع كلمه قواعد لغه عربي- عربيه عينك على علم النحو والصرف المرفوع والمنصوب والمجرور الشغل بقى ولذلك ولذلك استنتاج بطرح عليك استنتاج بقول لك اعلم ايها الطالب ان اللغة العربية كشأن اي لغة لها القواعد الخاصة بها تسمى بعلم النحو وعلم النحو له اوجه اه انت هتدخلنا في قواعد لغة عربية انت بتشرح لنا اركان القراءة الصحيحة يا شيخ وعايز تاخد بايدينا في علم التجويد لاحظ ان اللي بيتفرجوا عليك على الشاشه دلوقتي في منهم ناس مبتدئه عمرهم ما سمعوا تجويد انا معاك ومش معنى الكلام اللي انا قلته لك ده ان انا هاخدك في سجيه وفي قواعد اللغه العربيه انا بس بوديك بديك اناره كده على الضرب على الطريق اعرفك يعني ايه علم نحو مش هخش لك في تفاصيله بس عايز اعرفك يعني ايه نحو ما هو طالما انك بتتكلم بتقول لي ان القراءة او الرواية توافق اللغة العربية يبقى بمنتهى البساطة يبقى علم نحو وصرف على الاقل يوم اما تيجي تقرأ قرآن تقول صراط الذين انعمت مش انعمت وتفهم ان من فتحة الضمة دمرت المعنى بعد ما تبقى صراط الذين انعمت بالفتح اي ان المنعم هو الله هو الذي انعم لكن لما اجي اقرا واقول صراط الذين انعمت واغير في التشكيل والعب فيه بقيت انت اللي منعم اللي بيتكلم ويقرا القران هو اللي منعم مش ربنا اللي منعم ده- ازاي الكلام ده بتقول ايه يا شيخ ما هو انت لما غيرت من انعمت لانعمت افسدت المعنى وده هيبقى باب لينا بوال طويل فيه اسمه اللحن في القراءه لما يجي لنا يبقى اعلم أيها الطالب أن اللغة العربية كشأن أي لغة لها القواعد الخاصة بها تسمى بعلم النحو ماشي كده ولذلك أنا بقول إن علم النحو ليه أوجه ولذلك بقول لك إيه وينقسم الوجه عند النحويين إلى قسمين وهما انت بتتكلم على علم النحو ليه اوجه ايه هي الاوجه بتاعت علم النحو قال لك القسم الاول وجه مجمع عليه سواء كان فصيحا ام افصح كل ده هبينه لكم ما, تتش... ما تتشدوش من مجرد تسمعوا المصطلحات القسم الاول وجه مجمع عليه سواء كان فصيحا ام افصح طب والقسم الثاني قال لك وجه نحوي ضعيف هو في حاجه اسمها وجه نحوي ضعيف هنعرف يعني ايه هنعرف يعني ايه تعالوا نتكلم على ايه هو بقى الوجه النحو المجمع عليه تعالى كده لما نيجي في آية في سورة مريم بيقول لك إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون تحديدا في سورة مريم الآية 35 في سورة مريم الآية 35 الآية قدامكم شوف كلمة فيكون هتلاقيها واخدة لون مخالف كده اللي متابع معايا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فيكون دي قرأت بقراءتين القراءة الأولى بالرفع والقراءة الثانية قراءة بالنصب طب واحد يقول لي يا عم الشيخ أنا ما بفهمش حاجة في اللغة العربية لا بفهم يعني إيه رفع ولا بفهم يعني إيه نصب رفع يعني عليها ضمة رفع يعني إيه مرفوعة يعني إيه عليها ضمة فيكون دي ضمة فيكون دي مفتوحة سهلة كده يبقى يا مضمومة عليها ضمة يا مفتوحة عليها فتحة تعالوا نرجع للوحة ثانية بتاعتنا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بقول ان دي قرأت بقراءتين القراءة الأولى قرأت بالرفع ودي قراءة الإمام عاصم بتاعنا يعني ش- قراءة الإمام عاصم يعني شعبة وحفص بيقول فيكونوا طيب طب والإمام الشامي عبد الله بن عامر الشامي قرأها بالنصب يعني مفتوحة فيكون يبقى أنت عندك قراءتين أنا بديك نموذج قراءة زي الإمام عاصم على سبيل المثال قال فيكون عليها ضمة مرفوعة والقراءة الثانية قراءة عبد الله بن عامر الشامي قرأها بالنصب يعني مفتوحة فيكون يبقى احنا كده خلي بالك عندنا قراءتين طيب دول علاقتهم ايه يا عم الشيخ بوجه مجمع عليه فصيح ام افصح عارف يعني ايه وجه مجمع عليه يعني ما فيش حد في علماء النحو اختلف فيكون فيكون ما حدش اختلف على القراءتين دي صحيحة ودي صحيحة عرفت يعني مجمع عليه يعني ما حدش اختلف فيكون اللي هيقراها مرفوعة عليها ضمة صح اللي هيقراها بقراءة عاصم فيكون مرفوعة صح واللي هيقراها بقراءة عبد الله بن عامر الشامي مفتوحة فيكون صح عشان كده قال لك ده وجه مجمع عليه طب ايه قصة فصيح ام افصاح يبقى ده كلمة وجه مجمع عليه يعني حاجة احنا اتفقنا عليها تعالى كده بنتفق على امر كلنا اتفقنا عليه يبقى ده هنا اجماع ولا مش اجماع اسمه اجماع يبقى فيكون فيكون وجهين اهو علماء النحو اتفقوا عليه ده صحيح وده صحيح اجماع بس بعض علماء النحو قال لك خلي بالك بقى من الحتة اللي جاية دي بيقول لك قراءتان فيكون فيكون قد تكون قراءة الرفع اللي هي بتاعت فيكون يعني أفصح من قراءة النصب من الناحية الإعرابية عند بعض النحاة يعني عند بعض النحاة علماء النحو يقول لك إيه فيكون لما تبقى مرفوعة أفصح من قراءة النصب طب عارف معنى كده إيه عندهم اللي قال بالكلام ده قال لك إن الرفع أفصح من النصب فيكون عارف معنى الكلام ده يعني إيه يعني الرفع هنا قراءة أفصح خلاص طب وقراءة النصب قراءة فصيحة عشان كده قلنا وجه مجمع عليه سواء كان فصيحا أم أفصح يعني درجات الأفصح هو الأعلى والفصيح أقل منه ولذلك يقول لك قد تكون قراءة الرفع أفصح من قراءة النصب والعكس بعض علماء النحو الآخرين قال لك لا قراءة النصب أفصح من قراءة الرفع يعني هي وجهات نظر اللغة صح اللغة متطوعة معاهم ده قرآن نزل من عند مين من عند رب العالمين اللغة متطوعة بعض علماء النحو لما بحث قال لك ده الرفع أفصح من النصب خلي بالك الاثنين مجمع عليه ده صح ولا صح لا حد يقول لك ايه الشيخ بيقول الرفع افضل من النصب بقى يبقى انا هقرب الرفع بس لان النصب غلط لا اوعى تفهم كلامي كده انا بقول الاثنين مجمع عليهم افهم كلامي صح الاثنين مجمع عليهم الاثنين صح عشان كده بنسميه وجه مجمع عليه بس خلي بالك بعض علماء النحو يقول لك ده الرفع افصح من النصب بعض علماء النحو ليه وجهه اخرى يقول لك لا ده النصب افصح من الرفع خدت بالك الاثنين مجمع عليهم بس هي- عارف انت اللي بيسموها وجهات نظر بس وجهات نظر مش بهوى بقواعد يعني مش واحد كده قاعد يتكلم بهوى يقول لك ده الرفع افضل عندي من النص والتاني يرد عليه بهوى يقول لك لا ده النص افضل عندي من النص. لا ده مش هوى ده قران ده قران بيتطوع تبع اللغه خلاص يبقى اذا قراءتان فيكون فيكون يا ريت نشوف اللوحه دي تاني قد تكون قراءة الرفع أفصح من قراءة النصب من الناحية الإعرابية عند النحاة خلي بالك من الجملة من الناحية الإعرابية عشان كده بقول لك إن هي بيوافق اللغة مش بهواه ولا بمزاجه وبعض علماء النحو الآخرين عنده برضه تبعا للغة إن قراءة النصب العكس بقى إن قراءة النصب هي اللي أفصح من قراءة الرفع المهم إن الاتنين مجمع عليهم دي صح ودي صح واخد بالك ولذلك اسمع بقى الاستنتاج الاخير اللي هنختم بيه الكلام الاستنتاج بيه ايه هنشوفه مع بعض دلوقتي القراءتان صحيحتان الكلام اللي انا قلته القراءتان صحيحتان وتلقاهما الأئمة بالسند الصحيح المتواتر الكلام اللي أنا قلته في الحلقة اللي فاتت أهم حاجة عندي إن سند القراءة يكون متصل بالنبي ما هو أي قراءة متصلة بالنبي خلاص صحيحة تكفيني يبقى القراءتان صحيحتان وتلقاهما الأئمة بالسند الصحيح المتواتر إذ هو الأصل الأعظم اه طبعا اتصال السند بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل الأعظم إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم سواء كان الوجه النحوي الوارد في القراءة فصيح أم أفصح أهو سواء كانت قراءة فصيحة قراءة أفصح المهم عندي إنها متصلة السند بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده وجه مجمع عليه ما هو وجه مجمع عليه ويوافق قواعد العرب ومتصلة السند بالنبي عليه الصلاة والسلام بس هنا لما بنحلل القراءات اسمه التحليل القراءات او توجيه القراءات للي بيدرس قراءات عشر في الازهر في حاجة اسمها توجيه القراءات ليه فلان اراها بالرفع ليه فلان اراها بالنصب طب قراءة الرفع اللي اراها بالرفع عشان معنى ايه واللي اراها بالنصب عشان معنى ايه ما هو خلي بالك الموضوع مش قراءات بتجري على اللسان وخلاص ما انا قلت لكم قبل كده فايدة القراءات ثراء للمعاني بتفسر المعنى وجبت لكم أدلة على هذا الكلام قبل كده من قبل إذا القراءتان صحيحتان وتلقاهما الأئمة بالسند الصحيح المتواتر إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم سواء كان الوجه النحوي الوارد في القراءة فصيح أم أفصح يبقى احنا استفدنا النهاردة بالركن الثاني من أركان القراءة ألخص بقى الكلام الركن الثاني من أركان القراءة أن القراءة أو الرواية لازم توافق مين اللغة العربية خلاص طب يعني ايه لغة عربية يبقى انا بتكلم في علم نحو وعلم النحو ده معناه ان ليه اوجه اي حاجة في الدنيا لها اوجه طيب الوجه ده ممكن يكون وجه مجمع عليه عند النحاة وممكن يكون وجه ضعيف المهم عندي ان يكون القراءة دي تكون متصلة السند بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوافق قواعد اللغة العربية سواء بقى كان الوجه فصيح الوجه أفصح المهم ان هو وجه مجمع ايه عليه ماشي الكلام يبقى كده اختتمنا هذه الفقرة في الحديث عن الركن الثاني من أركان القراءة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سأتحدث معكم عن الركن الثالث وهتكلم معكم في كلام مهم عن قواعد الرسم العثماني في المصحف الشريف وكده انتهى زمن الفقرة الأولى والآن مع الفقرة الثانية من فقرات هذا البرنامج لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والآن مع فقرة التلاوة المنهجية من قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلى قوله تبارك وتعالى ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير من سورة البقرة في الحقيقة في هذه الصفحة عندنا في رواية شعبة عندنا في قول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قرأ شعبة بفتح الياء قال لا ينال عهدي الظالمين شعبة قرأ بفتح الياء أما حفص قرأ بسكون الياء قال لا ينال عهد الظالمين الآية التي تليها أيضا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين حفص يقرأ بفتح الياء بيتي للطائفين أما شعبة فيقرأ بسكون الياء أن طهرا بيتي للطائفين واحنا متعودين واحنا بنقرأ لعاصم دائما أقول أن شعبة هو صاحب الرتبة فيبدأ دائما الآية اللي فيها خلاف بين شعبة وحفص أي آية فيها خلاف بين شعبة وحفص القاعدة المتبعة إن أنا ببدأ دايما برواية شعبة لأنه صاحب الرتبة ثم بعد ذلك أق- ب- أأتي بمن بحفص عن الإمام عاصم يعني مثلا قال لا ينال عهدي الظالمين عهد الظالمين أو بدأت بشعبة ثم بحفص أيضا في الآية التي تليها أن طهر بيتي للطائفين بيتي للطائفين جئت بشعبة ثم بمن بحفص طيب أنا هقرأ كما عودتكم برواية حفص أبدأ من طريق الشاطبية ولو في عندنا آه، سكتات هجيب العطف أعطف أيضا بالسكت الخاص من طريق طيبة النشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير بارك الله فيكم لما انتم لاحظتم كنت أجمع ما بين الشاطبية وما بين السبت الخاص بنا أول آية ما كانش فيه سكتة فيها غير قل إن هدى الله قل إن هدى الله أيضا قول شيء لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيء ولا يقبل منها عدل إلى آخر الآيات وتحدثت في مطلع الحلقة أيضا في مطلع هذه الفقرة عن الخلاف ما بين شعبة وما بين حفص في هذه الصفحة قلت في بمطلع ربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قلت قال لا ينال عهد الظالمين قرأ شعبة بفتح الياء قرأ شعبة بفتح الياء قال لا ينال عهدي الظالمين وأقوم بعطف حفص عن عاصم بالسكون قال لا ينال عهدي الظالمين عهد الظالمين في الآية التالية أن طهر بيتي للطائفين ثم بعد ذلك بيتي للطائفين لحفص بفتح الياء آتي أولا بشعبة أن طهر بيتي للطائفين بسكون الياء ثم بعد ذلك أعطف حفص بفتح الياء بيتي للطائفين إذا إذا لاحظنا الخلاف في هذه الصفحة ما بين شعبة وحفص وبهذا انتهى زمن هذه الفقرة فجزاكم الله خيرا وانتهت الحلقة أيضا جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يد الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وما تنسوش فقرة الثالثة فقرة الشيخ محمود خليل الحكر ويقرأ بحفص عن عاصم من طريق الشاطبية أترككم في رعاية الله وأمنه ودمتم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل